أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا أحبتي في الله ما زلنا مع أصول الالتزام أصول الالتزام وقد بدأنا القضية في أننا نرى في هذه الأيام التزاما مهوشا التزاما شكليا فكثير من الشباب يعيش التزام صوري فأردنا أن نذكر أصول للالتزام يعني إيه تبقى راجل ملتزم وذكرنا أصول الالتزام أول أصل التوحيد أن يتعلق قلبك بالله ولا يتعلق بغيره والأصل الثاني التوبة وذكرنا أصول التوبة والأصل الثالث التخلص من رواشب الجاهلية وكيف تطهر نفسك كان الأصل الرابع المرة اللي فاتت كان الجماعة ذكرنا الجماعة قلنا مش معناها انك انت تبقى جماعة تبليغ ولا جماعة الاخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة انصار سنة ولا جماعية الشرعية تبقى ايه في دول مش قصدي كده خالص وانما قصدي الجماعة المجموعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فإنما يأكل الذئب من الغنم الايه القاصية وقال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني زمانهم قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك كنا في درس بعنوان ازرع شجرة ازرع شجرة وذكرنا هنالك أننا في شهر رجب والعلماء يقولون رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر جني الثمار نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ثمرات رمضان آه الناس اللي بتلتزم في رمضان بس وفي رمضان يبقى طاير يفسد التزامه بعد رمضان مباشرة ليه؟ لأن هو ما ما كانش مجهز نفسه قبل رمضان نهائي خالص كان في رمضان بس حصلت الطفرة وانطفت زي ما ولقت بمنتهى السرعة فلابد ان احنا نبدأ نزرع في رجب فقلت لهم عايزين نزرع شجرة وذكرنا عدة شجرات منها شجرة الثبات هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو أن تعتزل تلك الفرق كلها قال له إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام زي حالتنا اليومين دول لا في خليفة ولا إمام نعمل إيه قال تعتزل تلك الفرق كلها لا نتعصب لأحد فدايما أحط لك الأصول أنه لا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التعصب لجماعة تعصبا مطلقا إلا للصحابة التعصب لجماعة معينة بتوع التبليغ متعصبين للتبليغ والإخوان متعصبين للإخوان والسلفيين عاملين هنسميه ما لهمش جماعة ولا حاجة هيصة مولد بس هو متعصب لدي خلاص لا لا نتعصب لأحد نتعصب للمنهج قال رسول الله بفهم الصحابة بفهم السلف هو ده اللي يجب التعصب له انك لا تفهم الدين الا بهذا الفهم اما تعصب لشخص محمد حسين او محمد حسان او فلان او فلان تعصب لشخص تعصب مطلق كل اللي يقوله وراه لا يجوز الا سيدنا النبي والتعصب لجماعة الجماعة دي افضل جماعة هي الجماعة الامة هي اللي عملت هي اللي سوت هي اللي في ايدها هي اللي بتودي هي اللي بتجيب لا يجوز ربنا جل جلاله قال لنا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا الصحابة الصحابة بس هم اللي صح جملة واحدة ربنا سبحانه وتعالى كرمهم وأثنى عليهم ووثقهم وأمرنا باتباعهم الصحابة هم دول الجماعة الوحيدة فالشاهد قلنا الجماعة ان يكون ليك صحبة صالحة وقعدنا صنفنا الصحبة يبقى في اخ ناصح امين صاحب ناصح امين لانه شايفك ليل ونهار ما بتكسبش قدامه بيتكلم وقف على غلطاتك اتنين يبقى في صاحب منافس يبقى صاحبك بحيث ان انت شايفه عملت كم جزء النهارده خمسة اه انا اربعة طب انا وراك هجيبك لا مش هنعمل العلاج غير لما اسبقك صاحب منافس ثم صاحب تتعلم فيه حسن الخلق زي ما قلت لكم قبل كده قصة الامين كان قاعد في وسط اصحابه فنادى يا غلام يا غلام اللي هو مين الخدام يا غلام اللي هو الخدام بينده الخدام تعالى يا ابني وكان الخدام عنده مش بيديله مرتب كل شهر ده الخدام ده ايه عبد شريه شريه بفلوسه فعبد عنده فيا غلام ما ردش يا غلام في التالتة الغلام دخل بيشوح يا غلام يا غلام يا غلام أليس للغلام أن يأكل ويشرب كأنه بيقول للخليفة يقول له أنت جننت إيه في إيه في إيه كل شوية يا غلام يا غلام دماغي مش هاكل واشرب عايزني قاعد تحت رجليك ليل ونهار ولا ايه ده الخدام بيقول لمين آه للخليفة لا للخليفة يعني لو واحد من الرعية ما ينفعش يقول كده فما بالك اذا كان الخدام اللي عنده فنكس المأمون رأسه ثم نظر الى اصحابه وابتسم وقال اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق الخدم ولسنا نستطيع ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم انما جعلته لاتعلم فيه الصبر قال لك انا جايب الخدام ده عشان اتعلم فيه الصبر صبر عليه ما تبيعه يا عم لا لا لا خليه نتعلم منه فلذلك مش كل صاحب ما يعجبكش خلق من خلقه تشوطه خليه الامام الشافعي كان له صاحب يضايقه فقال له يوما الامام الشافعي بيقول له ايه ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له يعني لو تقدر تحسن الفاظك شوية وانت بتتكلم معايا يبقى جزاك الله خيرا ما تقدرش خلاص استحت حقك عليا انا الغلطان عمرك عملتها ما بنصبرش على حد ولا عندنا استعداد انا كنت لسه بقول للواد علاء ابني يوم الجمعه اللي فاتت كنا رايحين نصلي ما حدش مستحمل حد في الشارع كل العربيات عايزه تنط على بعضها مفيش عنده قد الصبر قلت بس يا مش هنحارب سيب اللي عايز يجري يجري واللي عايز يعدي يعدي واللي عايز يقف يقف وخلينا كده احنا ايه لان القلب مش مستحمل انك تفضل طول ما انت ماشي في الشارع تحارب حاسب على ده وحاسب من ده واجري ربنا يرزقنا حسن الخاتمه الدنيا بقت ما تتعشي فلذلك قلما تجد صديقا قد كمل فيه ما تريد اذا كانت نفسك نفسها نفسك ما فيهاش كل اللي انت عايزه فاذا لم ترضى كل سجايا نفسك فكيف تجد من ترضى سجاياه كلها الشاهد دي كانت الصحبة الصالحة اللي انا قلت فيها معناها الجماعة لقاء الليلة من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي ده اصل من الاصول يعني واحد ما بيطلبش العلم يبقى مش ملتزم قولا واحدا واحد التحى وبيصلي ما يقوليش انا ملتزم الملتزم لازم يطلب العلم الشرعي ليه واحد لانك جاهل تقول لي وليه الغلط ده عيب كده لا بجد انت جاهل صحيح يعني انا لو سألتك دلوقتي عن اسم من اسماء الله الحسنى ايه معناه مش هتعرف لو سألتك عن معنى آية من آيات القرآن مش هتعرف لو سألتك عن مسألة في الفقه مش هتعرف لو سألتك عن حديث ده حديث ولا مش حديث مش هتعرف تبقى ايه ما تكسبش بجد جاهل ايوه مش انت جاهل وانا جاهل مهما بلغنا ومهما تعلمنا جهل احنا جهل حقيقة بديننا جهل شنيع سبحان الله العظيم فلذلك انت ما دخلتش باب الالتزام ده والتحيت وصليت الا لما عرفت صح ولا لا عرفت ايه عرفت ان اللي انت فيه غلط يبقى كنت قبل ما تعرف كنت ايه جاهل ولما دخلت وصليت في حاجات كتير جدا في الدين لسه ما تعرفش عنها اي حاجة اطلاقا فلذلك لازم تبقى معتقد يقينا انك جاهل وانك لازم تتعلم لازم فرض عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ويجي العلماء بيتكلموا بقى في ان طلب العلم فريضة قالوا ايه هو العلم اللي فريضة على كل مسلم عمر بيتعلم وانت مين يا ابني وطه طه بيتعلم وعمونا الشيخ احمد بيتعلم وحجاج بيتعلم وسماحة الشيخ خالد بيتعلم هل الفرد عين عليهم كلهم زي بعض ولا الامر يختلف هل الفرد عين عليهم زي الفرد اللي كان على الشافعي واحمد رضي الله عنهما ولا الامر اختلف العلماء يتكلموا بقى تلاقي اهل القرآن يقول لك طلب العلم الفرض على كل مسلم القرآن سمعت واحد من المشايخ بتوع القرآن راجل طيب جدا وبحبه يقول لك ايه اذا كان هناك عذر بالجهل في التوحيد فليس هناك عذر بالجهل في التجويد استر يا رب اه غلو الكلام ده مش مظبوط مش صح الفقهاء على ان التجويد مش فرض من اصله لا عين ولا كفايه ليه قالوا ان الانسان يتقن ما تصح به الصلاه والصلاه تصح بالفتحه وسوره فلو الانسان حافظ فتحه وسوره تصحه تصح صلاته هو ده الفرض بس هو الكلام ده معناه ان بزهرك لما بقول لك ما تحفظش لا بس احنا بندور على الفرض عين اللي انت لو ما عملتوش تدخل جهنم الفقهاء قالوا الفقه فرض عين لأن لا تصح العبادة إلا به وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المحدثين قالوا الفرض الحديث لأنه نص الدين يجي بقى العلماء الربانيين يصنفوا بقى يقولوا إيه فعلا العلم الفرض فرض عين على كل مسلم يأسم تاركه قالوا علم المعاملة يعني ايه علم المعاملة معاملة العبد مع ربه يعني ايه معاملة العبد مع ربه مش ايه قال لك ان واحد عايش في مصر بلغ اول ما يجب عليه تعلم التوحيد لان عندهم الحسين والسيدة وان ده شرك قبور لو ما تعلمهمش يبقى قاسم اثنين يتعلم الطهارة عشان يصلي لان الصلاة فرض عليه بعد البلوغ اهو ثلاثة اذا كان عنده فلوس يتعلم الزكاه أربعة إذا جاء وقت رمضان يتعلم الصيام خمسة إذا جاء وقت الحج يتعلم الحج واجب عليه الحج هو ده اسمه علم الإيه؟ المعاملة هتصحصحه ولا نروح؟ صلى على رسول العلم ده اسمه علم إيه؟ علم المعاملة إنه الراجل ده عايش في مصر وأكتر حاجة في مصر المتبرجات يبقى يجب عليه إنه يتعلم أحكام النظر يجب لو ما تعلمش بقى قاسم قال لك لا وفي بنوك كتير وابوه وامه حاطين فلوسهم في البنك لا ده ابوه شغال في بنك يبقى يجب عليه يتعلم احكام الربا قال لك اصل هو كتير بيستعمل تاكسي اللي يبقى لازم يتعلم احكام الاجاره عشان ما ياجر تاكسي هيتجوز يجب عليه انه يتعلم فقه الزواج والطلاق والايلاء والرجعه ده اسمه علم الايه علم المعامله ان كل شيء حركة هتتحركها لله فيها حكم شوف حكم ربنا في المسألة دي حلال حرام يجوز لا يجوز نرجع تاني لأصل المسألة أن من أصول الالتزام طلب العلم الشرعي ليه؟ لأن واحد دخل سكة الدين يبقى لازم يتعلم دينه يتعلم دينه صح واحد عايز يطول شعره يبقى لازم يتعلم ايه حكم المسألة دي هل المسألة دي سنة ولا فرض طب اذا كانت سنة يبقى يجوز فعلها لكل الناس ولا دي خاصة بحد طب اذا جاز فعلها لكل الناس وكل الناس مش عاملينها هل يبقى كده انا صورتي ان انا من لبس الشهرة في حظ نفس في تشنيع على المسلمين لان في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المسألة محتاجة فقه ودراسة مش لعبة هي ده دين دين عشان كده دايما يعجبني موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق في حادثة الإسراء والمعراج وجم قالوا له إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بيننا فقال إن كان قد قال فقد فقد صدق كيف وأنا أصدقه في أكثر من ذلك أنه يأتيه خبر السماء وصلت ولا ترجم طب صلي اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا أبو بكر لما قالوا له ده محمد بيزعم انه راح بلاد الشام وجه الصبح قال لهم اه قوي ليه لا يعني قالوا لا احنا بناخدها في شهر هو يروح في نفس الليله ويرجع قالوا اذا كنت انا مصدقه ان ربنا بيحيله ما صدقش دي يبقى كلمة ان انت دخلت سكة التزام ده موضوع يخليك على استعداد اكبر انك تعمل حاجات اكتر فهمت ال... ايه وجه الترابط هنا ان سيدنا ابو بكر لما صدقه في حاجه كبيره جدا انه ياتيه وحي السماء فلما قالوا له حاجه تانية قال لك اه جدا هي لعبه ده دين انا صدقته خلاص يبقى كل اللي يقوله عندي فوق راسي فوق يبقى ايه دي القضيه اما سبت البنت اللي كنت بتمشي معاها وبطلت المزيكا والاغاني ولما انت بطلت النادي واللعب والتهريج اللي انت كنت فيه وبدأت تصلي تعفي لحيتك يبقى لازم يبقى كل حاجة عندك في حياتك منضبطة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا بقول عيد تاني بنتعلم ليه لانك جاهل اتنين بنتعلم ليه لانك في حياتك محتاج علم طلب العلم فريضة على كل مسلم وان ايه هو علم فريضة علم المعاملة ايه هو علم المعاملة زي ما قلت لك كده انك عشان تركب تاكسي لازم يبقى عندك احكام الاجارة ان انا هأجر تاكسي ده يجوز ان انا اركب من غير ما اتفق المسألة محتاجة بحث طب لو انا المشوار ده ياخد خمسة جنيه هو قال لي عشرة فاتفقنا احنا على ثلاثة ينفع اديله ثلاثة بالتراضي طب لو هو اديته سبعة وبرضه مش راضي وهو بخمسة بس يجوز طب انا لو بعمل ايدي كده كسرت له المرايه يجب عليا اديله ثمن المرايه طب لو هو ماشي خبط عربيه يلزمني انا تعويض الخبطه ديك لان المشوار مشواري وانا ماجر العربيه المسائل دي كلها محتاجه ايه محتاجه فقه ده احنا بنتكلم في ركوب تاكسي ما بنتكلمش في مسائل كبيره بقى ان واحد داخل يصلي انت فاهم يعني ايه اسجد يعني ايه سبحان يعني ايه سبحان يا اخي بقول سبحان ربي الأعلى يعني ايه سبحان ويعني ايه ربية ويعني ايه الأعلى يعني ايه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتقول لي ملتزم محتاجين نتعلم نتعلم ازاي نصلي ازاي نتكلم كنت في خطبة الجمعة على طول اهو هيقول لي فين صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لي انت بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه يا رب تتجوز يا رب عشان ترزق اولاد وتطعمهم هو انت تبع الحمله القوميه لتطعيم الاطفال بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه لا قال لك حذرا من انه يوم من الايام يجي له شلل صح الولد نازل زي الفل صحته تمام ليه انت بتحط له مصل ضد شلل الاطفال ليه هو عنده شلل اطفال طب منتظر ان يجي له شلل اطفال قال لك يمكن حذرا عشان ما يجيش يوم من الايام تشوفه عنده شلل اطفال نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات ها وتتحسر تقول يا يا ريتني كنت طعمته شفت بقى اهل النار بيتحسروا ازاي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هي دي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا واحذروا ايه يا عم احمد تحذروا ايه ربنا ما قالناش الايه كده واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا احذروا ايه بقى يا عم الشيخ عمر احذروا ايه سبحان الملك ده من تهويل الوعيد شوف لما ربك يقول ويحذركم الله نفسه لما ربنا بيقول لك انا بحذرك الجبار الملك العظيم يقول لك انا بحذرك مني انا مش عارف بيجي لك نوم ازاي بعد التحذير ده ده لو امين شرطه في الشارع قال لك كده هت صح ولا لا ربنا بيحذر ويحذركم الله نفسه شوف الآية الأشد اللي تسيب والله والله توقف القلب يقول الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ربنا شايف اللي في دماغك واللي في قلبك واللي بتفكر فيه واللي ناوي عليه احذره اللي انا عايز اقوله لك بقى في موضوع العلم ده انت اما بتيجي تتكلم بتحدث ولا عايزها بالطول والعرض هايص اي كلام عمال تتكلم وخلاص مش حاسس ان ربنا سامعك شايفك هيحاسبك على الكلام ده مفيش خالص هو ده بقى فايدة العلم لما تتعلم هتحذر لما تيجي تتكلم يا ترى الكلمة دي حلال ولا حرام إن الرجل لا يقول الكلمة إيه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب يقولوا مش قصدنا سبعين خريف هو دي فايدة العلم إنك لما تتعلم لما تيجي تبص كده هتحذر لما تيجي تاكل هتحذر لما تيجي تتكلم هتحذر لما تيجي تحب هتحذر لما تيجي تبغض هتحذر لما تيجي تروح مشوار تروح مكان هتحذر يعني دلوقتي النادي الاهلي مصر الجديده ولا في مدينه نصر ها ينفع الواحد يروح ولا ما ينفعش؟ مسألة محتاجة علم يجوز ولا لا يجوز محتاجة ايه اه محتاجة فقه يعني الواحد ممكن يروح اسكندرية يروح الساحل الشمالي ولا ما يروحش ايه محتاجة علم يروح مارينا ولا ما يروحش هروح اقعد في فيلا لا اشوف حد ولا حد يشوفني في خلوة خالص مش هشوف بنات يا عم الشيخ مش هروح ناحية البحر اطلاقا ده تغيير جو ينفع ولا ما ينفعش مسألة محتاجة فقه دين يا جماعة جنة ونار انت بقول لكم المأساة ان الدنيا دي ما فيهاش فرصة تانية يعني الراجل الطيب ده اسمك ايه يا ابني علي علي مطول شعره لو جه يوم القيامة ولقاها غلط يعمل ايه هي دي المأساة ان مفيش فرصة تانية طب يا رب انا اسف انا غلطان يعني فرصة تانية وان شاء الله مش هعمل كده ابدا في قال رب ارجعون كلا كلا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل مفيش سكة نحن نرجع تاني مفيش خلاص خلصت فعشان كده دايما أقول لكم احفظوها مني دي أن الدنيا التي نعيشها اليوم لا تحتمل التجارب ما تستحملش ان احنا نجرب هيطلع صح ولا غلط لا دي محتاجة قرار ولازم يبقى صح من اول مرة فاذا كان الامر كده محتاجة قرار وصح تبقى محتاجة ايه علم محتاجة علم انك تعيش بعلم في الدنيا دي عايزين نطلب العلم احط لك علامات ومضات سريعه جدا واحد الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص بتتعلم ليه عشان ابقى شيخ وعالم واحد لما يقعد مع ناس يعرف يتكلم واما حد يسالك اعرف اقول ويبقى ليا شرايط وكتب نيه فاسده بتتعلم ليه عشان ربنا يرضى عني وعايز من العلم ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس اوعى تنسى دي ابدا هفضل دايما اعلمها لك رايح عمره ليه عشان ربنا يرضى عني بتتعلم ليه عشان ربنا يرضى عني بتصلي ليه عشان ربنا يرضى عني ملتحي ليه عشان ربنا يرضى عني في كل ده وايه كمان بس توحيد الغاية مش عايز حاجة اكتر من رضا ربنا يا رب ارضى عنا يا رب اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا محتاجين قوي قوي ان ربنا يرضى عنا محتاجين ربنا يرضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب فالشاهد يا شباب ان احنا اذا ربنا اكرمنا ورضى عنا هذه هي الغاية الوحيدة التي نرجوها في هذه الدنيا ولذلك قلت لك تحب تموت امتى لما ربنا يرضى عني يبقى انا غايتي انه يرضى عني يوم ما يرضى عني احب اموت فورا احبش اعيش تاني لان أنا عايش للغاية دي يبقى اول حاجة الاخلاص اخلاص اثنين علو الهمه انا مش عايز اقعد احكي لكم دلوقتي منهج لان انا هحكي لك على كتابين كتاب منطلقات طالب العلم وكتاب الجد يا شباب الجد يا شباب في منهج بسيط جدا جدا عشان تطلب العلم بالراحة والمنطلقات في منهج موسع جدا جدا يبقى كده ما عدتش انت محتاج مني حاجة انا شخصيا الكتب كتير جدا بس انا بدول لك على اللي انا اعرفه الكتابين اللي انا بقول عليهم في الشاهد ايه انا عايز اقول محتاج علو همة يعني ايه علو همة يعني انا محتاج دلوقتي عشان اذاكر اقوم احط يوم السبت هذاكر تفسير والحد عقيدة والاثنين فقه والثلاث سيرة والاربع تزكية والخميس مصطلح والجمعة اصول ولغة كل يوم ثلاث اربع خمس ست ساعات هو الوقت لو سألنا ولد في الثانوية العامة عايز يجيب 90% عايز يجيب 100% ما عادتش ال 90 تنفع اليومين دول مش كده يا ابني ما عادتش تودي حتة خالص يعني فمحتاج يجيب 100% يذاكر كم ساعة في اليوم كم 8 ساعات او 10 ساعات حد عنده اقل من كده يكون ولد فتك ودماغه ذكي جدا وخد دروس من ايام قبل ما يدخل ابتدائي يحتاج كم ساعة مذاكرة خلينا نقول اربع ساعات ولو ان ما اظن الثانويه عامه حد يذاكر اربع ساعات لازم كله بيذاكر اكتر طب اللي بيطلب الجنه يذاكر كم ساعه هي دي واحد عايز يجيب امتياز في البكالوريوس يذاكر كام ساعه يا احمد سبعة ثمان ساعات يبقى هي دي قضية احنا محتاجين فعلا فعلا واحد عايز يتعلم علم شرعي لازم يفرغ سبعة ثمان ساعات طب يجيبه منين إيه دلوقتي طالب في الكلية وعايز يذاكر كليته رد عليا الواد علي وقال لي يبقى خلاص نأجل بقى طالب العلم لحد ايه بعد ما يخلص كليه لا اوعى لا الا دي ده هي فرصتك وانت في الثانويه وفي الكليه دي انك تطلب العلم الشرعي فرصه كل اللي اتخرجوا اتجوز وقعد في البيت فعشان كده فرصتك انك تطلب وخدت قسط من العلم العلم من ميزه العلم الشرعي اللهم حبب الينا ما تحب ميزه العلم الشرعي ان اللي يطلبه ما يشبعش منه نهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا طالب العلم ما يشبعش ابدا ابدا كل ما يتعلم يحس كمان كمان كمان كمان ما يقدرش يبطل ما يقدرش يخلص بيحبه بيستلذ بيه بيستمتع فعلى طول يطلب اذا لقيت نفسك مالكش همه لينا محاضره بعنوان اقرا بقول ان احنا امه أول كلمة في كتابها اقرأ وديننا دين القراءة ومع ذلك نحن أقل أمة تقرأ لماذا قال لك هناك متخصصين النهاردة في الملخصات الناس بتوع الدروس الخصوصية بيعمل ايه ملخص للكتاب المدرسي عشان الواد ما يقراش احفظ الملخص ده وادخل في الورقة وخلصت ما قراش ولا فهم عشان كده الأمة ما بتقرأش زمان كان الراجل والدك ولا جدك كان بيجيب جورنال الأهرام بيعمل ايه يفليه يقراه حرف حرف النهاردة بيبص على الصور خلاص قرا الجورنال بص على الإعلانات اللي فيه ما حدش بيقرا للأسف الشديد دي مأساة بتضيع الدين لما حدش يقرا عشان كده كتير النهارده برضه من العوامل اللي ضيعت القراءه الشرايط الاشرطه ان كل الناس النهارده بيعتمد على ايه؟ انه يسمع اشرطه يسمع اشرطه وبيسمع في العربيه وهو ماشي والتليفونات النهارده المحمول ضيع السماع في العربيه كان زمان بيسمع في العربيه ساعتين ثلاثه في مشاوير ورايح جاي النهارده بتسمع كلمتين والتليفون جه ضيع منه نص الشريط ما لا سمع ولا عمل ويقول لك سمعته الشاهد ايه يا اخوه انا بحبكم في الله لازم تحب القرايه لازم تدمن القرايه ولازم تبقى مذاكره بالورقه والقلم نرجع للقصه بتاعت علي اللي قال سبع ثمان ساعات طب ودراسه نجيب لها منين والنوم منين والاكل والشرب فين والفسح والخروج والتليفون طب نجيب وقت منين ده كلهم هم 24 ساعه هي دي قضيه الهمه العاليه بقى الهمه العاليه اني لازم اركز وانا عايز المره الجايه باذن الله تعالى اشوف مع كل واحد منكم الملخصات اللي عملها في العلوم في الكتب فين الملخص بتاعك في التفسير انت بتحفظ قران صح انا عايزك كل يوم تقرا تفسير خمس ايات من تفسير ابن كثير وتكتب ملخص ايه الفايده اللي طلعت بيها من تفسير الخمس ايات بس كل يوم بلاش خمسه ثلاث ايات بلاش ثلاثه ايه واحده عايزك كل يوم تقرا تفسير ايه واحده بس يوميا وفي الاجنده تكتب لي انت استفدت ايه تمسك كتاب من كتب الفقه وكل يوم تكتب حاجة كتاب من كتب العقيدة وتكتب حاجة واحدة بس علو الهمة في جانب الطلب دي نمرة واحد انك انت تروح للشيخ ابو اسحاق كفر الشيخ وتروح للشيخ محمد حسان المنصورة وتروح للشيخ مصطفى العدوي مني تمنود وتروح للشيخ دور بقى على المشايخ شوف الشيخ جمال المراكبي في بلبيس تدور على المش... تروح روح قاعد ليه هما مش في ناس بيحجزوا تذاكر عشان يروح يحضر ماتش كورة في اوروبا مش بيحصل كده ولا ما بيحصلش يا جماعة ليه عاش الكورة فلما انت بتبقى بتحب ربنا وعايز تعمل له بتحب العلم لما اقول لكم بقى قصص العلماء كانوا ماشيين ازاي وكانوا بيعملوا ايه هنزعل من نفسنا قوي نزعل من نفسنا قوي علو الهمة في طلب العلم نمرة ثلاثة احنا قلنا اول حاجة الاخلاص اثنين لو الهمة ثلاثة الصبر الصبر عايز علم والعلم عايز صبر الصبر عايز علم قال سبحانه وتعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ازاي تصبر على اللي ما عندكش علم عنه فاذا عرفت ان الغاية رضا ربنا دي غاية يبقى تدفع كام وربنا يرضى عنك صلى على رسول صلى الله عليه وسلم تدفع كام وربنا يرضى عنك يبقى الجهد ده كله لله من اجل ان يرضى سبحانه وتعالى فإذا رضي خلاص يبقى بلغنا غاية المراد العلم محتاج صبر لازم تصبر صبر طويل وصبر جميل تصبر لأن كتير من الشباب ما بيكملش بسبب انعدام الصبر سبحان الله العظيم الإمام أبو حنيفة يقول إيه صبرت عند حماد بن سلمة فنبت كما ينبت الزرع صبرت فنبت فاهمين يبقى انت عامل زي النبتة المحطوطة في الارض وكل يوم تنزل عليها نقطة مية نقطة مية نقطة مية ثم تنبت يقولوا ايه العالم كالنخلة لا تدري متى يسقط عليك منها شيء فلازمه خليك قاعد تحت النخلة انما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة اللي بيدور على التمر تحت النخلة يجي يلاقي لكن اللي مش قاعد مش هيلاقي محتاجة صبر تصبر على كتاب سبحان الله العظيم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول والله اني لاقرأ المسألة فتنغلق علي فاكررها مئة مرة فاكررها ايه مئة مرة مئة مرة ثم امرغ وجهي في التراب واكثر الاستغفار والتسبيح فتنفتح علي صبر شيخ الاسلام ابن قيم يقول لزمت شيخ الاسلام اثنى عشرة سنة ابن القاسم يقول لزمت الامام مالك عشرين سنة عشرين سنة تلاقي العالم من العلماء يقرأ الكتاب اربعين مرة والتاني يقرأ الكتاب مئة مرة وانت ما عندكش صبر فعلا احنا في زمن اسمه زمن السرعة ما اسموش زمن السرعة اسمه زمن الاستعجال كل مستعجل عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة لكن الدين محتاج صبر صبر جميل وصبر طويل الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا شكوى معه لا ضجر يعني بيبقاش من جوه متضايق من الصبر ولا شكوى ما يشتكيش لحد اول حاجة الاخلاص اثنين علو الهمة ثلاثة الصبر اربعة شيخ العلم ده ما ينفعش من غير شيخ ابدا وكل الناس اللي طلبوا العلم من غير شيخ افسدوا العلم هذا الدين ميزته الرواية الاسناد لازم عن شيخك وشيخك عن شيخه لكن من غير شيخ كما قال الامام الشافعي شر البلية تشيخ الصحفية الصحفية اللي هم بيقرأوا في الصحف الصحيفة الجرنان اللي هو الكتاب يعني انه يعرف الكتاب ويتعلم ويبقى شيخ نفسه في حاجات كتير قوي ما بتطلعش من كتب تطلع من من ألسنة المشايخ سبحان الله العظيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ما أنا قريتها مئات الآلاف من المرات احنا بنقرا في المصحف مش كده لكن ما وقفتش معاها أبدا غير لما شيخنا قالها الشيخ قالها يا هو مش المصحف في ايدينا امال دي طلعت منين دلوقتي لا لما سمعتها من الشيخ لما انا سمعتها من الشيخ لما سمعتها الشيخ بدات قال لا صحيح جت ازاي دي وهكذا يبقى القضيه مش قضيه انك تعرف كتاب قضيه ان يبقى الشيخ يديك المفاتيح مفاتيح الكلام ده عشان كده دايما اقول القضيه مش قضيه ان احنا ندرس فقه ان احنا نتعلم فقه ان احنا نحفظ فقه القضيه ان احنا نفهم نفهم فقه كتير من الشباب النهاردة اكثر شبابنا في زماننا عندهم الفقه المسائل يسأل الشيخ يا شيخ نزول على يدين ولا على ركبتين الشيخ ابو اسحاق بيقول على يدين والشيخ فلان بلاش كده خلينا نحلى اكتر شوية الشيخ ابن باز بيقول على الركبتين والشيخ الالباني بيقول على اليدين التحريك الاصابع الشيخ الالباني بيقول تحريك والشيخ ابن باز بيقول بتثبيت وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع الشيخ الألباني بيقول بدعة والشيخ ابن باز بيقول سنة وصارت الفقه عندنا مجموعة من الايه من المسائل والفتاوى اما ان احنا نفهم مفيش فهم وعشان كده احيانا تلاقي الجاهل بيناطح لانه مش فاهم انا بقول لما نيجي ندرس فقه يا جماعة او ندرس عقيدة او ندرس تفسير بالذات الثلاثة دول محتاج انك تفهم تفهم انا لما اقول لما يجي عالم من العلماء يكتب لنا ملخص فقهي زي زاد المستقنع زاد المستقنع ده ملخص الفقه على مذهب الامام احمد او متن ابن شجاع في الشافعية الشاهد ايه ان المتن ده لما جه الشيخ يألفه مجموعة مختصرة من الالفاظ وفيها الفقه كله مجموعة مختصرة من الألفاظ يعني يمكن يجمع المسألة في جملة واحدة الشيخ لما كتب ده ما قعدش كده راح جايب الأدلة في المسألة وراح كاتب لا ده الشيخ فهم الدين كله فهم الايه الدين بشموله وبدأ كتب من الدين مش من المسألة اصل مشكلتك النهاردة انك انت بتيجي تقعد قدام الكمبيوتر وتروح كاتب ايه الخلع يروح الكمبيوتر مطلع لك ايه كل الايات والاحاديث اللي في كلمة الخلع وتبدأ تقول اه امم يا سلام شوف يا اخي امال جابوا الكلام ده منين انت مش فاهم حاجة جابوا الكلام ده منين ده الدين اكبر من مجرد النصوص الخاصة في ايه النصوص الخاصة في المسألة ده دين فالفقيه فهم الدين ككل وبدأ يكتب في مسألة الطهارة من خلال من خلال فهم الدين مش فهم الايه احاديث الباب يعني لما يجي الفقيه يقول الطهارة هي رفع الحدث وازالة النجس الطهارة هي ايه رفع الحدث وازالة النجس انا محتاج اعرف يعني ايه رفع ويعني ايه حدث ويعني ايه ازالة ويعني ايه نجس وساعتها هفهم ليه الفقيه الرفع الحدث وازالة النجس ما قالش ازالة الحدث ورفع النجس ليه ليه ليه عملها كده ليه قالها كده هبقى فاهم فقه فلما تيجي كلمة رفع او كلمة الحدث في اي حتة في الدين لما بذاكر بعد كده ابقى انا ايه ابقى انا راجل فاهم انتوا معايا يا شباب هي دي قضية الدين مش موضوع ان انت تذاكر وخلاص عشان كده الكلام ده محتاج شيخ انا عايزك تسمع الشيخ ابن عثيمين وهو بيشرح بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك الباء لها متعلق محذوف تقديره فعل تقديره استعين وجاء المتعلق متأخرا لعدم تقديمه على اسم الله حد فيهم حاجة هو ده الموضوع بقى ان الشيخ يفهم انك تبقى فاهم يعني ايه عمرك فكرت في بسم الله الرحمن الرحيم ايه البه دي بسم ايه البه البه دي يعني ايه الباء الاستعانة البه حرف واسم اسم دي اسم جار ومجرور شبه جملة قال لك لما تبقى شبه جملة تبقى ضعيفة لازم لها متعلق لازم تتعلق بحاجة تتعلق بايه باسم ولا بفعل تقديره فعل لان الفعل انسب طب فين الفعل الفعل محذوف ليه عشان ما نقدمش حاجه على اسم ربنا يبقى كل لما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انا ايه اه فاهم يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اول ما اجي اقول بسم الله ابقى فاهم التعظيم ان احنا ما قدمناش حاجه على اسم ربنا ويعني ايه البه دي الشاهد انت محتاج شيخ محتاج شيخ يعلمك ويفهمك ويبصرك ايضا في طلب العلم تحتاج الى منهج واضح متدرج كتير من الشباب عمال ياخد من الكتاب ده شويه من الكتاب ده شويه من الكتاب ده شويه من الشيخ ده شويه من الشيخ ده شويه من الشيخ ده شويه مش هينفع لازم منهج والمنهج ده بالتدرج تدخل سنة أولى وبعدين سنة تانية وبعدين سنة تالتة وبعدين سنة رابعة عشان كده نصيحتي ليك المعاهد اللي موجودة المعهد بتاع أنصار السنة في عابدين في قولة المعهد بتاع العزيز بالله المعهد بتاع الجلاء بتاع الجمعية الشرعية المعهد بتاع الاستقامة أنا لا أعرف المناهج ولا أعرف المشايخ عشان ما يبقاش عليا العهدة في الكلام ده ولكن أنا بسمي المعاهد الموجودة التزم بأحدها بعد ما تستشير في شيخ يكون على علم في حال هذه المعاهد قول له احسن معهد اروحه فين وروح ليه لانك هتذاكر وتمتحن وتنضبط يبقى دراسة اكاديمية وده مش كفاية دي دراسة اكاديمية منضبطة ويبقى الشيخ المتابع يحط لك منهج موازي لهذا المنهج ايضا في قضية التعلم ينبغي علينا الا ننسى من أصول الالتزام العلم ألا ننسى أن هذا العلم أصله طهارة القلب هذا العلم المغمور المنفي علم القلوب اللهم أصلح قلوبنا يا رب احنا زي ما قلنا انك انت في بلد يكسر فيه الربا يجب عليك تعلم احكام الربا بلد يكثر فيه المتبرجات يجب عليك تعلم احكام النظر بلد يكثر فيه ال- الاضرحه يجب عليك تعلم التوحيد كذلك كثرت الفتن والافات فيجب عليك تعلم علم القلوب قلبك يا عبد الله لازم نتعلم يعني ايه قلبك وطهره ازاي وثبته ازاي ونوره ازاي يجب يجب علم القلوب زي ما قال شيخ الاسلام تيميه في المجلد العاشر من الفتاوى الكبرى مجلد اسمه السلوك واوله رساله اسمها التحفه العراقيه يقول فيها شيخ الاسلام تيميه واعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والمحبه واجبه باصل الدين على جميع المكلفين كوجوب الصلاه والصيام يبقى يجب عليك انك تتعلم تحب ربنا ازاي وتخلص ازاي وتخاف من ربنا ازاي تتوكل عليه ازاي اليقين يعني ايه يجب عليك انك تتعلم العلوم دي لازم هذه من فروض الاعيان على المسلمين وده كلام سيقول لك ده فلان ده بتاع وعظ ماشي الوعظ ده مهم جدا لانه علم من العلوم اللي هو اصلاح القلوب علم القلوب لابد ان احنا نتعلم اخلاص والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والانابه والاخبات والخشيه العلوم دي لازم نتع... العلوم القلبيه اعمال القلبيه زي ما قلنا الايمان قول وعمل القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح قول قولان قول اللسان انك تتشهد وقول القلب الاعتقاد اللي هو علم العقيده والعمل عملان عمل الجوارح تصلي وتصوم وتحج وعمل القلب اللي هو الخوف والتوكل واليقين والرضا ده الايمان وده علم مطلوب ومهم وخطير فلا تنسى ايها الاخوه اني احبكم في الله هل انتم ملتزمون محتاجين نتعلم نتعلم اصول الالتزام وننفذ ونبدا فعلا نمشي لربنا كما يحب ربنا ويرضى أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان يعفينا وإياكم من البلاء وينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا